الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم اشف صدور قوم مؤمنين اللهم انصرنا على أعداء الدين اللهم انصرنا على أحفاد القردة والخنازير ثم أما بعد ولا زالت الآلام مستمرة للأسف لا زالت الآلام مستمرة للأسف الدولة الوحيدة اللي قامت برد فعل إيجابي هي فنزويلا الشيوعية اللي طردت سفير اليهود الدولة الوحيدة طب ما حد سأل نفسه احنا خايفين ليه احنا مشلولين ليه احنا ما بناخدش رد فعل حقيقي ليه عارفين ليه عشان حديث انا جاي الليلة انا عايز الليلة عايز الليلة يدخل جوه قلوبنا ونفهمه يا جماعة الرسول عليه السلام قاعد مع الصحابة بيقول لهم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها هتتضربوا بطيارات امريكية راكبها طيارين يهود والوقود بتاعها عربي كما تتداعى الاكلة الى قصعتها مذابح مجازر مقاتل احتلال دول تقسيم انفاق مليارات عشان قتلكم فالصحابه فزعوا قالوا له يا رسول الله او من قله نحن يومئذ يا رسول الله هنبقى قليلين ولا ايه قال لا بل انتم يومئذ كثير هتبقوا مليار و400 مليون بني ادم ولكنكم غثاء كغثاء السيل زي الفقاقيع اللي ما ميه بتنزل وتعمل بحيرات ميه في الشوارع يبقى في فقاقيع كده على الوش الفقاقيع دي بتبقى متفرقه زي ما احنا متفرقين بيبقى جواها هوا زي ما احنا فاضيين من معاني الايمان بتبقى صوت على الفاضي لو فرقعت زي ما احنا صوت على الفاضي وخلاص غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابه ولا يقذفن في صدوركم الوهن ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت كراهيه الموت يا جماعه هو ده السبب في اللي احنا فيه سبب نكسه 67 كراهيه الموت سبب نكسه 48 كراهيه الموت سبب ضياع بغداد سبب انشطار السودان سبب ضياع غزه وفلسطين والقدس والاقصى كراهيه الموت يا جماعه المرض لما بيجي المريض عند الطبيب عنده 100 علامه مرضيه في كل عضو من جسمه الدكتور بيدور على فيروس واحد هو السبب في كل ده سبب كل اللي فيه الامه كراهيه الموت درس الليله في غايه الخطوره يا جماعه الامه لم تخسر الا حينما كرهت الموت الامه لما كرهت الموت خسرت كل حاجه كرامتها وارضها وعزتها ومكانتها ودعوتها الامه لما خسرت الموت كرهت كل حاجه فرسان الاقصى فرسان الاقصى حب الموت عندهم هو اهم صفه فرسان الاقصى يحبون الموت كما يحب اعدائنا الحياه فرسان الاقصى الموت في سبيل الله اغلى امانيهم فرسان الاقصى يا جماعه فرسان الاقصى دي صفه من اخطر صفات السلسله على الاطلاق الصفه دي لو ما اتحققتش فينا ولا صفه تانية هيبقى لها قيمه الصفه دي لو ما اتحققتش فينا الاسلام لن يقوم كما قام من قبل الصفه دي لو ما اتحققتش فينا احنا مش هننتصر يا جماعه والصفه دي لو اتحققت فينا آه يبشر كل عدو من أعداء الله بفرسان الأقصى اللي هيطلعوا يسيطروا على العالم مرة تانية زي ما الصحابة عملوا بالظبط خايف من الموت ليه كره الموت ليه كره الموت ليه مش نفسك تقابل رسول الله حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم مش هتشوفه غير لما تموت أي أيوة والله مش نفسك انك تشوف الصحابه رضوان الله عليهم مش هتشوفيه لما تموتي مش نفسك تدخل الجنه وتسبح في انهارها وتسكن في قصورها مش نفسك تدخل الجنه مش هتدخلها لما تموت مش نفسك تنظري في وجه الله الكريم مش هتشوفي وجه الله لما تموتي مش نفسك في احبابك الصالحين اللي ماتوا سبقوك مش نفسك تشوف الصالحين والصديقين والانبياء مفيش اي حاجه من دول هتحصل لما نموت يبقى يا جماعه احنا قاعدين بنعمل ايه قاعدين بنعمل ايه اصلا والله الواحد ساعات يمشي في الشارع احنا بنعمل ايه في الغم اللي احنا فيه ده يا رب نموت بقى يا رب شهداء متمزقين في سبيلك وندخل الجنة يا رب وننعم بجوارك يا رب احنا قاعدين كاره الموت ليه اللي بيحب حد نفسه يشوفه ما نفسكش تشوف ربنا نفسه يبقى جنبه ما نفسكش في جوار ربنا هتفارق بيتك بس هتسكن في قصور الجنة هتفارق اولادك بس هترافق الصالحين والانبياء هتفارق طعامك مش هتاكل في بيتك ولكن هتاكل من طعام الجنة هتفارق شرابك ولكن هتاكل من شراب ونار الجنة هتفارق احبابك ولكن هتصاحب ملائكه الرحمن احنا خايفين من الموت ليه كاره الموت ليه شوفوا الصحابه يا جماعه سيدنا خبيب بن عدي خبيب بيقطعوه على جذع النخله في التنعيم وكل همه مش الموت كل همه ان الرسول ما يتاساش بس سيدنا حبيب حبيب ابن زيد لما مسلمه الكذاب قعد يقطعه حتت مش كل همه انه هيموت كل همه ان رسول الله ما يتقالش عليه كلمه ما ما ينسبش النبوه لاي حد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسلمه الكذاب وهو بيموت مش همه الموت مش همه الموت حرام ان الملحان بيطعن من ظهره مش همه الموت بيقول فزت هو فاهم القضية فاهم هو رايح لإيه درس الليلة ده هدفه نعرف احنا رايحين لإيه نعرف احنا لو متنا مستنينا إيه نعرف احنا رايحين لفين ورايحين لمين يا جماعة كاره الموت ليه ده ام حارثة لما راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها قتل في غزوة أحد قالت له هي مش همها ابنها مات ولا ما ماتش همها يا رسول الله في الجنة ولا مش في الجنة إن كان خارج الجنة فلا يرانا الله ما أصنع وإن كان في الجنة خلاص يا رسول الله كل همها ما بعد الموت مش همها الموت يا جماعة عاصم بن ثابت وهو بيقتل وهو بيقتل لما الرسول بعته في الدعوة إلى الله وهو بيقتل قال اللهم إني حميت دينك أول نهار فحمي جسدي آخرة كل همه مش الموت كل همه إن جسمه ما يمسوش مشرك إحنا فين يا جماعة فين من قول الله ولقد كنتم تمنون الموت الصحابة كانوا بيتمنوا إنهم يموتوا شهداء عشان يقابلوا ربنا وعشان الجنة وعشان صحبة الشهداء والأبرار والصديقين والمقربين والرسل والأنبياء وعشان سكن الفردوس الأعلى في ظل عرش الله سبحانه وتعالى يا جماعه احنا الوقت لما واحد بيتقال له انت جالك سرطان يترعب ويفزع ويخبوا عليه رغم انه هيبقى شهيد احنا دلوقتي لو واحد نفسه في طب ولا صيدله ما دخلهاش بيعيش طول عمره حزين زمان كان لو اللي ما نالش الشهاده يعيش حزين اللي راح غزوه ورجع منها سليم يقعد حزين للغزوه اللي بعدها احنا فين يا جماعه في غزوه احد لما الصحابه قتلوا 70 واحد مقتله على الارض ولكن في السماء عبد الله بن حرام ربنا يكشف له الحجاب ويرى الله لاول مره في تاريخ البشريه من اول سيدنا ادم بني ادم يرى الله والملائكه والشهداء في الجنه وهم ربنا بيخلد ذكرهم وبيقول احياء عند ربهم يرزقون احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون ايه الافراح دي تحت مقتله وفوق افراح لو استشعرتها بقلبك هتقول يا رب الشهاده يا رب يا رب اموت شهيد يا رب يا جماعه خايفين من الموت ليه كاره الموت ليه يا فرسان الاقصى يا امل الامه يا جيل النصر يا فرسان البيت الحرام وفرسان تحرير الارض المقدسه كارهين الموت ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيموت بيقول بل الرفيق الاعلى انا مش عايز الدنيا انا عايز الرفيق الله الرفيق اللي رفق بيا طول حياتي اللي ما شفتش الخير غير منه انا عايزك يا رب انا مش عايز حاجه من الدنيا خير بين الدنيا كلها وبين الرفيق الاعلى فاختار الرفيق الاعلى سيدنا ابراهيم وهو بيموت ربنا بعت له هل هناك خليل يكره لقاء خليله هل هناك خليل يكره لقاء يكره لقاء خليله حد يكره لقاء ربنا من احب لقاء الله احب الله لقاء لقاءه يا رب احب لقائنا يا رب يا جماعه عايزين اليقين بقى عايزين ما نكرهش الموت عايزين حب الدنيا حب الموت حب الشهاده في سبيل الله سيدنا يوسف فتى شاب قوي غني ملك على عرش ممكن كل الدنيا حواليه جميل وسيم وبيقول توفني توفني مسلما انا عايز جوارك يا رب مش عايز كل ده مش عايز حاجه من الدنيا سيدنا يعقوب حتى اذا حضر يعقوب الموت ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت ربنا دايما في الموت يقول او كثيرا يقول إيه كلا اذا جاء احدهم الموت ها إيه جاء الموت جاء يعني جه بغت مفاجئ ولكن مع يعقوب حضر كانه غايب وحضر كانه غايب كان مستنيه بشوق وباستعداد وحضر يا جماعه شوق الانبياء الانبياء الى الموت والرسل السلف واحد بيضحك وبيموت بيقول لهم كيف لا اضحك وانا قادم على الذي لم ارى الخير الا من بين يديه واحد من السلف بيتبسم انت بتبتسم وانت بتموت ليه بيقول لهم اقدومي على ربي كبقائي بينكم اروع امثله حب الموت اتضربت في العصر الحديث من الاستشهاديين الفلسطينيين الرجاله اللي الكلاب اللي العلمانيين بيقولوا عليهم باعوا ارضهم الاستشهاديين الفلسطينيين يا جماعه اروع امثله حب الموت دارين الشابه البنت اللي لسه في الكليه تروح لكتاب عز الدين القسام عايزه اعمل عمليه استشهاديه ما ينفعش تروح لكتاب الجهاد عايزه ما ينفعش تروح لكتاب شهداء الاقصى يوافقوا وتعمل عمليه استشهاديه مصممه تموت في سبيل الله خنساء فلسطين ام نضال اللي ابنها وهو لسه صغير طفل محمد بيرمي اليهود بالحجاره قالت له لا انا مش عايزك تجاهدهم بالحجار انا عايزك تجاهدهم بالسلاح ابنها ينزل يشتغل لغايه ما يجيب 8 سلاح لما يجيب السلاح يوريه لامه امه امه هتموت من الفرحه ايوه يا ابني كده ابنها يجي في يوم من الايام يقول لها يا امي انا هعمل عمليه استشهاديه بس انا وواحد مختلفين انا ولا هو تروح تتصل بال... بال... بالقيادات وتقول لهم انا عايز ابني ولا يعمل عمليه استشهاديه انا بربيه عشان يموت شهيد انا عايز ادي ربنا اغلى حاجه في حياتي وفي عمري وابنها يقول لها بعد اسبوع يا امي العمليه تقول خلاص انا عرفت ان ابني اسبوع وما عدتش اشوفه ما عدتش اسمع صوته ما عدتش اخده في حضني ما عدتش امل عينيا من النصل ليه ابني خلاص ما عدتش اشوفه غير مع الله سبحانه وتعالى الى يوم القيامه وبتبكي قدامه وتقول له يا ابني ما تتاثرش ببكائي ده بكاء ام ولكن انا ما مرضلكش غير الحور العين ويجي الموعد المحدد ويخرج ابنها وتستنى منه المكالمه اللي قبل تنفيذ العمليه بدقائق وقلبها بيرتجف من الرعب يتصل بيها يقول لها انا هقفل المحمول الوقت يا امي خلاص خلاص انا داخل الوقت عشان انفذ العمليه الام تقول ان ده اخر مره هتسمع فيه صوت ابنها وتفضل تدعي ربنا وتفضل تغالب مشاعر الامومه لغايه ما تبشر ان ابنها نال الشهاده في سبيل الله باذن الله سبحانه وتعالى حب الدو... حب الموت الناس دي حبت الموت كده ليه الناس دي ما خافتش من الموت كده ليه انت كاره الموت ليه ليه كاره الموت لما الشيخ كشك الله يرحمه مات واحد شيوخنا الكبار شافه فبيقول له انت زعلان ولا يا شيخ قال له حد يزعل وهو في جنة النعيم يا جماعة حد يكره الموت حد يخاف من الموت احد اخواني شاف رؤيا انه دخل القبر مات ودخل القبر ولقى اهله ولقى يعني ماء ولقى بيقول لي انا صاحي في حالة نفسية بقى بيحب الموت من المنظر والألفة اللي هو شافها يا جماعة يا جماعة احنا فاكرين ايه المنظر والخراب وال... والدود والكلام ده ملناش دعوة بيه اصلا ده مناظر ولكن الحقيقة انك هتلاقي نعيم ليس له عدل الشهداء الفلسطينيين مريم مريم الله يرحمها اللي كانت في مذبح الجنين لما كان اليهود محاصرين جنين وبيضربوا من بره وبيضربوا الطيارات كانت كل يوم تعمل الخبيث للجنود كلها وتروح تلف في الازقه والشوارع وبتتضرب بالقصف بالطيارات عشان توزع عليهم الاكل ابنها كان بيقاتل ولادها الخمسه من ضمن اللي بيقاتلهم وابنها اتقتل قبل وهي استشهدت وهي ما تعرفش ان ابنها اتقتل قبل يومين من استشهادها وابنها كان في ساكن في احد الشقق بيحاول ان هو يقتنص اليهود احد قناصه اليهود من على اسطح البيوت شافه ضربه بالنار فضل ينزف طول الليل وممنوع اي اغاثه ليه لغايه ما مات في هذه الليله هذه المراه مريم وهي خارجه ومش عارفه ان ابنها استشهد توزع الطعام على الجنود اليهود ضربوها بالنار دخلت بيتها عرفوا مكان البيت ضربوها بصاروخ من طياره اباتشي وهي بتعجن دمها نزل على العجين بتاع الجنود الج... فرسان البيت المقدس وفرسان الارض المقدسه جوزها يحاول انه ينقلها للمستشفى باي طريقه الطيارات تفضل تضرب لمده يومين عشان تفضل يومين تموت وتنزف دمها حتى تنال الشهاده في سبيل الله زوجها بعد كده يعرف ان ابنه استشهد واولاده الاربعه الباقيين اخذتهم السلطات الاسرائيليه سبحان الملك يا جماعه الناس دي ضحت قد ايه الناس دي حبت الموت قد ايه احد الاستشهاديين قبل ما يطلع وزع حلويات ادى لامه علبه حلويات قال لها وزعها للناس حلاوه شهادته في سبيل الله حلاوه لقائه لله سبحانه وتعالى الشهيد نزار ريان اللي اتقتل هو وزوجاته واولاده التسعه انت متخيل انك قاعد في مكان كله حر وكله عطش وكله جوع وكله ضرب وكله رعب وكله قلق وكله دم فجاه هو ومراته واولاده يلاقي نفسه في جنه النعيم ازاي ده حصل ازاي يا جماعه احنا شايفين منظر الشهيد متقطع وميت والدم سايل وجسمه ممزق انما الحقيقه هو عايش سعاده لا عدل لها شعار كل شهيد يا ليت قومي يعلمون يا ريت الناس يعرفوا اللي انا فيه شاف ايه عشان يقول الكلام ده يا فرسان الاقصى لازم حب الشهاده يا فرسان الاقصى لازم كل ليله اهم توصيه في الدرس ده كل ليله ترفع ايدك وتقول اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك كل ليله ترفع ايدك وتقول اللهم ارزقني الشهاده الشهاده في سبيلك يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام قال على سيدنا حمزه لما قتل لولا جزع النساء لتركته حتى ياتي يوم القيامه كان ما دفنوش ياتي يوم القيامه من بطون السباع وحواصل الطير كانوا ياكلوه عشان يبقى ثوابه اعلى عبد الله بن جحش بيقول يا رب في غزوه احد انا عايز واحد يقتلني ويفتح لي بطني ويشوه لي وشي طب ليه طب ما كان تتقتل وخلاص لا انا عايز اتقطع عشانك يا رب والله يا جماعه اللي هيحس بحب الله وبالشوق الى الله فعلا هيعيش المعاني دي وهيحس بالمعاني دهيت الاستشهاديين يا جماعه اللي ضربوا البنت اللي كان عندها 22 سنه وعندها طفلين يعني معدين سن الرضاعه او في سن الرضاعه ومع جوزها ومع اولادها وتؤثر الشهاده في سبيل الله وتقرر انها تعمل عمليه استشهاديه وفي اليوم الموعود تخرج انا وانا بحكي لزوجتي عليها زوجتي بتقول لي بتقول لي طب طب سابت اولادها لمين افتكرت ساعتها كلمه سيدنا ابو بكر تركت لهم الله سبت لهم ربنا ربنا هو اللي هيرعى اولادك ربنا هو اللي هيرعى اولادك من بعدك والله العظيم ربنا هو اللي هيخلفك فيهم ربنا هو اللي هيخلفك فيهم تركت لهم الله يا انا متخيل وهي سايبه جوزها وبتودعه وبتبص لاولادها لاخر مره ازاي يا جماعه الناس دي ايه اليقين اللي في قلبها الناس دي ايه التضحيه اللي جواها الناس دي ايه نار الايمان اللي جواها اللي خلتهم يدوسوا على مشاعر البشريه الناس دي ايه حب الدنيا وعدم الاكتراث بيه للدرجه دي وهي بتبص لاولادها لاخر مره انا والله مش متخيل يا جماعه ازاي بتبص وبتقول لجوزها ابني ده هو بيحب البسبوسه اوعى اوعى ابقى هاتها له لان هو بيحبها لان ما عادش اقدر اجيبها له بعد كده وابني دوت ابقى غطيه قبل ما ينام كل يوم كويس اصلا ممكن يكشف نفسه وهو نايم ابقى غطيه وخد بالك منه ابقى راعيهم ابقى خد بالك منهم انا خلاص تركت لهم الله ورايح لربنا سبحانه وتعالى يا يا جماعه حب الدنيا هو ده احلى سمت للامه دي كان زمان اللي يشوفنا في المعارك كان اكتر كلمه بينبهر بها ويذهل بيها لقد لقينا قوما يحبون الموت كما نحب الحياه لازم نحب الموت زي ما زي ما الامريكان بيحبوا الحياه هما بيحاولوا يخلوا امريكا الشماليه جنه ليه لانهم مش مؤمنين بجنه الاخره اصلا هي دي جنه جنه الدنيا خلاص ما عندهمش غيرها انما يا جماعه احنا مؤمنين بالجنه احنا مالنا بنقلدهم ليه بنمشي وراهم ليه بنتاثر بيهم ليه عايزين نعمل زيهم احنا مالنا يا جماعه يا جماعه احنا عارفين ان دي دار غربه عايزين نخلص بقى الشهيد لما بيموت او اللي ميت المؤمن لما بيموت عارفين بيبص للدنيا ازاي زي السجين لما اتفرج لما خد افراج يوم يبص للسجن كده بعد 40 50 سنه سجن بيبص له بكره شكله ايه مش عايز ارجع مش عايز اشوف وشه مش عايز افتكره اصلا الجنين لما يخرج من بطن امه ويكبر يبص لبطن امه كده لو قالوا له ارجع تاني لا الحبسه والضيق والظلام لا خلاص خلاص يا جماعه يا جماعه ده احنا بنطلب من ربنا 17 مره كل يوم انه يقبضنا شهداء لا الكلام ده فين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يعني ايه مش ربنا بيقول مع الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين من النبيين والصديقين والشهداء شهداء انت يوميا بتطلب انك تبقى شهيد عند ربنا يوميا بتطلب انك تبقى مع الشهداء عند ربنا هو مقام قليل يا جماعه ده الشهيد انا عايزك تعرف عشان عشان تحب الموت حاجتين اول حاجه انت رايح فين رقم اتنين انت رايح لمين رايح فين ورايح لمين لربنا ومنهم من ينتظر الصحابه كانوا هيموتوا عشان يروحوا لربنا مستنيين لحظه لقاء الله باي طريقه ومنهم من ينتظر ينتظر شوف كلمة ينتظر والشوق اللي فيها والذين امنوا اشد حبا لله تخيل واحد حبه اتشد زي الحبل على قلبه ربط قلبه خلاه مش قادر يتحرك يمين ولا شمال من كتر الحب شوقه لحبيبه قد ايه السلف كانوا بيقولوا ليس العجب ممن مات من حب الله انما العجب ممن احب الله ولا يزال حي وما ماتش ازاي يا جماعه الشهيد يا جماعه الشهيد شال صفقه العمر انا بتخيل دايما لو انا ضحيت بعمري عشانك يا رب لما اقابلك يا رب هتعمل لي ايه لو انا يا رب رقبتي طارت عشانك لما اقابلك هتعمل لي ايه لو انا يا رب ضحيت بحياتي كلها عشانك لما اقابلك هتعمل لي ايه الشهيد يا جماعه واحد واحد يرى مقعده من الجنه يرى مقعده من الجنه اه يعني هو بيموت كده قاعد يتفرج على قصور الجنه مش حاسس بالدنيا خالص موت عرض سينمائي اتنين لا يجد الم الموت الم الموت العمر بن العاص قال كان السماء انطبقت على الارض وانا بينهما وكاني اتنفس من ثقب ابره ثلاثه يغفر له مع اول دفقه من دمه طب ده دمه لسه هيدفق هيدفق لغايه ما الخمسة لتر يتصفوا اه ده اولها بس المغفره كل دفقه بعطاء تاني بقى عظيم من الله اولها بس ده البدايه ده الاستفتاحيه بس بس يا إلهي ويؤمن من الفتان الفتان اللي هم الملكين بتوع القبر يؤمن ازاي ما يقولوش من ربك وما دينك وما نبيك يقولوا لمين يقولوا لمين هيقولوا من ربك ربي ربي اللي انا لسه رقبتي طايره عشانه دلوقتي طب ما ما دينك ديني ديني اللي انا لسه حمام دم متفجر من قلبي ومن شراييني عشان نصرته دلوقتي طب ما نبيك نبيي اللي انا كنت لسه تحت رايته بدافع عن الدين واتمزقت اشلاء الوقت يتسال عن ايه يتسال عن ايه انتوا عارفين يا جماعه ليه الشهيد ما بيتصلاش عليه عارفين ليه لان صلاه الجنازه دي عشان نستغفر للميت هنستغفر له ليه وكل ذنوبه خلاص كل ذنوبه غفرت كل الناس تقوم يوم القيامه عادي الشهيد هو الوحيد اللي بيقوم جروحه بتتفجر بالمسك كل الناس بتتسأل في قبرها الشهيد هو اللي يأمن من فتنة القبر كل الناس بتتألم عند الموت الشهيد هو اللي لا يجد ألم الموت كل الناس بتستنى بعد الموت عشان تعرف جنة ولا نار الشهيد اللي من قبل الموت بيشوف الجنة وبيشوف نعيمها كل الناس في وضع والشهيد في وضع تاني عند ربنا سبحانه وتعالى انا عايزك تعرف انت رايح فين رايح لملائكة تتنزل عليك بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ويقولوا لك ويتنزلوا عليك وملك الموت يقول لك ابشر ابشر برب راض غير غضبان وملائكه السماوات بيدعوا ربنا انك تعرج من قبلهم من الباب اللي هم عليه ويكشف لك الحجاب وترى الله سبحانه وتعالى يا جماعه ربنا قال للشهداء كرامات عمري ما قريتها في نصوص حد تاني انت عمرك قريت ان في حد بعد ما مات بقى له جناحين يطير في الجنه جعفر لانه ما اتشهد في سبيل الله اتقطع جسمه في سبيل الله انت عمرك ما فيش حد في البشريه الا الا بيكلم ربنا من وراء حجاب الا عبد الله بن حرام ليه يا جماعه لانه ما اتشهد في سبيل الله يا الهي يا جماعه يا اخوانا عبد الله بن حرام لما مات كانت الملائكه بتظله باجنحتها الرسول قال لقرايبه لما كانوا بيبكوا عليه كده ابكوا او لا تبكوا فلا زال فما زالت الملائكه تظله باجنحتها مش عايز الملائكه تضلك باجنحتها مش عايز ترى الله جهره مش عايز تطير بجناحين في الجنه في الجنه مش عايز تامن من الفتان مش عايز تامن من الفزع الاكبر الفزع الاكبر اللي هو ايه اللي هو يوم القيامه الفزع الاكبر بتاع يوم القيامه ازاي يعني يعني يعني يحصل ايه يحصل ايه انت دلوقتي خايف من قنبله اه خايف من قنبله بس كام قنبله ممكن تنسف جبل طب يوم ما الجبال تنسف انت كل انت كل الناس مرعوبه وانت امن يوم ما البحار تبقى نار كل الناس مرعوبه وانت امن انت خلاص استحملت في الدنيا وانت عند ربنا الوقت امن يا حبيب قلبي افتكر هتف... هتروح لمين وهتروح فين هتفارق احبابك بس هتلاقي احباب اعظم منهم هتفارق بيتك بس هتسكن القصور والنعيم هتفارق جوار مراتك بس هتبقى في جوار الله هتفارق شو اكلك وشربك بس تاكل وتشرب من نعيم الجنه وانهار الجنه رابح البيع رابح البيع مش عايزين نتنكس يا جماعه مش عايزين يا جماعه نتراجع مش عايزين يا جماعه ايات ايات الفلسطينيه البنت الصغننه كانت ثانويه عامه اصغر استشهاديه في فلسطين ثانويه عامه كان لسه شهور على فرحها اشترت فستان الفرح الابيض خطيبها كان مستني الفرح وتكرر وتكرر ايات ان هي تلبس فستان فرح احمر مش فستان فرح ابيض وتقول لامها في صبيحه يوم انا رايحه المدرسه يا بنتي ده اجازه قالت لها ده اهم يوم في حياتي امها سابتها خدت اختها الصغيره معاها جابت لها شوكولاته قالت لها صلي وادعي لي اختها مش مصدقه انها تعمل عمليه استشهاديه قالت لها طب يعني اختها مش مش قادره تتكلم قالت لها ده اعظم يوم في حياتي ده احلى يوم انا مستنياه في حياتي مش عايزه اسلم لك على حد اختها قعدت تتريق عليها سلمي لي على الشهيد فلان والشهيد فلان مش مصدقاها كتبت اخر جواب لخطيبها بتقول له اللقاء في الجنه ان شاء الله امها مستنياه الظهر ما رجعتش العصر ما رجعتش المغرب ما رجعتش سمعت عن عمليه استشهاديه قالت ممكن بنت تبقى عملتها مش ممكن بنت تبقى عملتها ازاي وخطيبها وفستان الفرح اللي متعلق في الدولاب وشبابها واحلامها واحلام اي فتاه في سنها ولكن اختارت الله اختارت الله سبحانه وتعالى حب الدنيا وكراهيه الموت الاخره جايه جايه الاخره جايه جايه يا امه محمد انا لما بمشي في الشارع ابص للبيوت اقول هي دي القبور الشقق دي هي القبور مش القبر اللي تحت الارض اللي ممكن يبقى روضه من رياض الجنه واعظم نعيم الجنه فرسان الاقصى اعلى شعار ليهم حب الدنيا اعلى شعار ليهم حب الموت درس الليله يا جماعه الموت بعيون اخرى بعيون اهل اليقين بعيون الرسل والانبياء والصحابه والصديقين والسلف والاستشهاديين الموت ده نعيم عظيم نسال الله سبحانه وتعالى الشهاده في سبيله يا رب اللهم امين غزه تستغيث يا جماعه قبل ما اسيبكم التوصيه العمليه الليله اول حاجه انك تقوم تصلي ركعتين لربنا وتفتكر قول الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ربنا اشترى منك نفسك قل له في السجود انا بعت يا رب قول له في السجود انا بعت يا رب قول له يا رب خلاص انا بعت يا رب خد روحي بالطريقه اللي انت تريدها انا يا رب كل يوم يا جماعه من اول الليله نسال ربنا الشهاده بصدق عشان يبلغنا منازل الشهداء التوصيه الثانيه الغزه اللي بتستغيث الجرحى مئات الجرحى اللي جايين من غزه على المستشفيات المصريه ننزل نزورهم بكره يا جماعه ان شاء الله في ميعاد الزياره هم في معهد ناصر في القاهره وفي مستشفيات ثانيه اخرى في القاهره وفي مستشفى كبيره جدا اكبر مستشفى في الاسماعيليه وفي مستشفى في العريش ورفح ننزل نزورهم يا جماعه معهد ناصر في غيرها نزورهم ونجيب لهم هدايا ونكرمهم زي ما دافعوا عن الارض المقدسه لان معظمهم فعلا ناس رجاله كانوا بيدافعوا عن الارض المقدسه هنلاقي الجرحى نساء واطفال ورجاله وهنلاقي اصابات وهنلاقيهم كلهم نفسهم يتعالجوا عشان يرجعوا تاني يرجعوا تاني يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ننزل نزور اخواننا يا جماعه الجرحى ننزل نزور اخواننا المرضى ده زياره المريض ب 70000 ملك امال المريض اللي في سبيل الله ده بقى زيارته شكلها ايه ونصرته شكلها ايه اللهم ارزقنا حب الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا اليقين اللهم املأ قلوبنا باليقين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ارزقنا شهادة على اعتاب الاقصى يا رب ارزقنا شهادة على اعتاب المسجد الاقصى يا رب يا رب يا رب ابعثنا من حواصل الطير وبطون السباع اللهم اللهم خذ من دمنا حتى ترضى اللهم خذ من اعمارنا حتى ترضى اللهم انا اللهم انا اشترينا جنتك وبعنا لك انفسنا واموالنا اللهم فاقبل اللهم فاقبل اللهم فاقبل اللهم اجعلنا من جندك المخلصين وانصر اخواننا المجاهدين في غزة واشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين امين امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا
ويمد لي ذهبا من الأحزان جرح على جرح يمس كياني